السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب أوقاتكم بهذه المجالس ويجعل هذه المجالس لنا فيها أعظم النصيب من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك ما زلنا مع ألطاف التشريع وألطاف الله الظاهرة والخفية وقد تكلمنا من لطف الله سبحانه وتعالى أن الله قال أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وعلقا على كلام قتادة اللي كان عاجب جدا ابن كثير رحمة الله عليه وقال عليه لطيف المعنى جدا لما قتادة قال والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا ولكن الله عاد بعائدته ورحمته وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة سبحان الله هذه من ألطاف الله سبحانه وتعالى من ألطاف الله في التشريع أنه لم يكلف عباده شرعا وقدرا إلا ما في وسعهم سبحانه وتعالى من ألطاف الله سبحانه وتعالى أن الله لما حرم المفاسد وحرم المضار حرم كل سبب وكل مقدمة تجرك ليها ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن من ألطاف الله سبحانه وتعالى أن جعل الحسنة بعشر والسيئة بواحدة والعشر ديت قبل أن هي يحصل فيها نمو فنسأل الله أن يرزقنا قلبا يتسع لرؤية هذه الرحمات التترى اليوم هنتكلم عن صورة من صور الرحمات وندخل في رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه في تشريعاته لأهل الضعف كاليتامى ذوي الاحتياجات وغيرهم خلونا النهاردة نقرأ القرآن و يعني إطلالة سريعة على تشريعات اللطيف الخبير الشكور الودود الحليم ذي القوة المتين باللطف اللطف بأهل الضعف اللي منهم الأيتام هذه الفكرة لو حبيت تبحث عنها في القرآن ممكن تقعد فيها سبحان الله شهور عشان تتتبع لطف الله بهذا الإنسان الضعيف طيب أنا مش يتيمة ومليش في الموضوع دوت هو الدرس ده عن الأيتام لا الدرس ده عنك لأنك أنت يتيم المعنى اليتم هو الفقد اليتم أن تعيش منفردة اليتم أنك تعيش بالغربة فقلبك في يتم وعقلك في يتم فأنت حاسس بالمعنى دوت فعشان كده اللقاء ده عاوزين انكم ترتحلوا بعقولكم وقلوبكم وتفهموا وتستشعروا اذا كان هذا لطف الله بيتيم يعني من المشوشات التي يشوش الشيطان بها على كثير من النساء في هذا الزمان ان يضحك عليهم ويقول لهم ان الشرع وان القران ظلمك و والكلام ده طبعا النساء المسلمات المفتخره بدينها الراضيه بقضاء ربها المستمتعه به المعتزه به لا تجد هذا ولكن لعلها تريد كما طلب الخليل بل ولكن ليطمئن قلبي لكن سبحان الله وأنا أقرأ قبيل اللقاء قلت ياه الواحد عما يقرأ الوحي ويشوف قد إيه الوحي تتبع هذا الأمر يبقى محرج جدا جدا يعني الذي حفظك يتيما وحفظ اليتيم وبيتكلم عليه بالطريقة ديت عشان ما يضيعش ليه قيد أملة ولا مثقال ذرة أيضيعك ويضيعك سبحان الله فعما تسمع بالأذن دي تقول يا يا رب كل ده عشان ولد يتيم فقد أبوه ومش لاقي حد يرعاه فاليتيم من فقد أباه قبل البلوغ وإن إذا كان اليتيم ألطاف التشريع بتقول لنا كده الوحي بيقول لنا كده لو اليتيم فقد أباه وفقد الرعاية الأبوية والعناية الوالدية من الأب فإنه لم يفقد رحمة الرب أرحم الراحمين فالنقطة دي مهمة أوي أنت فقدت الرعاية الأبوية ولكن ما زلت في العناية الربوبية لم تفقد رحمة الله فقدت أباك الذي كان سبب في مجيئك فمات الأب لكن لم تفقد الرب فإنه لم يفقد رحمة أرحم الراحمين وأرحم الراحمين وصى به المجتمع ولذلك من الآيات المهمة أوي ومن المفاهيم المهمة أوي إنكم تدركوها إن القرآن نزل يعاتب ويرغب ويغرس في نفوس السامعين موضوع الأيتام ده من هم في مكة وهم في مكة وأبو جهل بيعذب والوليد بيعذب وأمية بيعذب بلال والدنيا فيها كرب والنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يصلي بالصحابة جماعة مش عارفين يروحوا المسجد الحرام ويصلوا براحتهم الأصنام حوالين الكعبة وتلاقي القرآن بيقول لهم أخبار اليتيم إيه اليتيم معه عم أخباركم إيه معاه بتكرموا اليتيم ولا مش بتكرموه أخبار إطعام المسكين إيه طب يا رب أنا فكأن هذه المنكرات العامة في المجتمع قد تجعلك تكون عندك شعور انتقامي تجاه هذا المجتمع فيربيك الوحي عقيدة تفهم عقيدتك كويس ويربيك سلوكا ازاي تنتصر على هواك وترتضي شرع مولاك وتهذب هذه النفس ازاي في عز ما انت شايف اصنام حوالين الكعبة وانت شايف الخنا والخمر وكل الأشياء ديت منتشرة وشايف الأزمة دي كلها وما زلت القرآن بيرغبك عملت إيه في إطعام المسكين عملت إيه في إكرام اليتيم أوعى تكون بتدع اليتيم حذاري بل رأسكم كان يتيما محمد صلى الله عليه وسلم فتلاقي إن الإنسان يطلع مع في بيئة سوية بيئة سوية البيئة دي يكون هو مدرك كويس قوي ازاي يتعامل مع المجتمع ده ينكر المنكرات فيه ويشفق على الناس به دي نقطة مهمة قوي لأن بعض الناس للأسف شديد لما بيشوف منكرات بيحب ينتقم من المجتمع ده ويقول لك يتباد المجتمع ده والأيتام يتبادوا والمساكين يتبادوا والكل يتباد عشان الكل يتربى ويتأدب هذه ليست نفسية إيه ليست نفسية يحركها الوحي سبحان الله المعنى ده ضروري إدراكه ضروري إدراكه من الحاجات المهمة برضو في البداية إن اليتيم يا جماعة مش على طول الخط اليتيم خلاص بلغ ما عادش فيه يتم ما عادش فيه يتم يقول لك انا كنت يتيم اه ماشي ده لفظ كويس لكن انا وانا يتيم ومحدش بيهتم بيا ومحدش بيسال عليا ده انت يا ستي متجوزه وعندك عيال في اعدادي وابتدائي وثانوي دلوقتي وجامعه يتيمه ايه والا كده كلنا ايتام لو كده هتلاقي اللي عندها 90 سنه ما هي يتيمه لان والدها مش موجود ف اليتم ده يعني إيه بعض الناس بيستعملوا في أبواب الت- إيه؟ الضحية والمظلومية فالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أمر عباده برحمة اليتيم ونص على الإحسان إليه قال جل جلاله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين شوف حاطط اليتامى فين مع قرايبك ووالدتك فيدخل في الإحسان إيواءه العطف عليه جبر الخاطر إنك تعاهده بالتربية والتوجيه وحسن النشأة سواء كان قريب أو بعيد ونهاك إنك تقهره فأما اليتيمة فلا تقهر ولما عدد الله سبحانه وتعالى بعضا من خصال المشركين ذكر من أفعالهم ذكر الله سبحانه وتعالى فعال تتعلق بسوء معاملة اليتيم قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم أعاتبهم على هذا الأمر هل النهي ده أنت داخل فيه؟ هل النهي ده وهل العتاب ده أنت داخل فيه؟ بتقول لي لا الحمد لله أنا عمري ما أذيت يتيم طب هل أنت أكرمت يتيم؟ لأن العتاب هنا فين؟ كلا بل لا تكرمون هل أنت مشغول إنك بتكرم اليتيم ولا لأ؟ يعني هل من ضمن اهدافك بتقعدي انت وزوجك كده وتقولوا له بقول لك ايه هو احنا اخبارنا ايه مع اكرام اليتيم احنا ايه دورنا عملنا ايه مع اكرام اليتيم واوعى تكون آه، بتعمل اكرام يتيم من باب اصل هنتحرج اصل ابن اختي وما ينفعش نسيبه لا لا ان يكون المحرك المحرك ان ده يتيم قريبي بقى جاري بعيد عني المحرك يتيم وما تفرقش بين يتيم ويتيم اليتم واحد مش ده تبعي هكرمه والتاني بعيد عني ماليش علاقة بيه لا كلا بل لا تكرمون اليتيم المدارس طريقة التعامل مع اليتيم هل في قدر من الإكرام؟ ويا جماعة اليتيم قد يكون غنيا لكن يحتاج رعاية وإكرام الإكرام مش شرط فلوس مش شرط ماديات هو ممكن يكون مش محتاج ماديات احتياج اهتمام مختلف وقول الله سبحانه وتعالى فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه ويزجره لدرجة أن ربنا جل جلاله قسم له سهم من الغنايم والفيء يعني المسلمين رايحين يقاتلوا في سبيل الله جهاد بقى وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والنبي فراجعين معاهم غنائم القرآن يقول لهم إيه؟ أنتوا عارفين الغنائم اللي أنتوا خدتوها دي؟ آه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله شوفوا التقسيمة خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أنت مش عاوز تدي للمسكين واليتيم فلوس من اللي معاك ده أنت لو ده هيجي عليك يوم لو أنت بتطبق الإسلام وخرجت للجهاد تعبت وعرقت خلاص وبذلت وعرضت نفسك للموت اللي انت جايبه ده اه ده مش بتاعك ده مش بتاعك امال ده بتاع ايه ده تقسيمته ربنا قسمها الاموال اللي بياخدها المسلمين دول في الجهاد الشرعي تتقسم ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل استحضر وانت بتسمع مش الموضوع بقى انك يتيم أنا أرملة أنا مطلقة أنا راجل كبير في السن أنا واحدة كبيرة في السن أنا زوجي قاهرني أنا مراتي واخدة مني الأولاد وحرماني من الأولاد أنا كذا أنا كذا أنا كذا اللي الذي شرع هذا اللطف أيغيب عنه أن يلطف بك حاشاه حاشاه سبحانه وتعالى فعما تعيش المعنى ده تدرك كويس قوي ده اعتنى كمال بمال اليتيم بما لليتيم من مال عنده فلوس اليتيم اه هنعمل فيها ايه مش هنيجي ناحيتها لا الشرع يقول لك تجيش ناحيتها لا طبعا اللطيف الحكيم الودود العليم الخبير يقول لك تشريعات يمكن اعلق عليها لو فيها وقت بعد شويه تفتحوا سوره النساء كده اول وجه تلاقي ايه ده شلال شلال من الحقوق بدايتها كده شلال لمين هنشوف دلوقتي ان شاء الله لو في وقت فاعتنى لليتيم من مال وحفظ وعهد لوليه انت ولي يتيم اه القيام على المال وتحفظه لغايه ايه تحفظه شهر واتنين لا تعالى الولد ده عنده قد ايه ثلاث سنين مثلا هيبلغ عنده 14 قدامك 11 سنه حضرتك شغال الفلوس دي تشتغل بيها تجاره تشتغل وتتحرك ونهى عن قربان مال اليتيم او التصرف فيه الا على وجه ينميه ويثمره يزوده ولا تقربوا يعني إيه؟ مش تاخذه ولا تقربوا يعني مال اليتيم في اسكندريه وانت في المنصوره ما تقربش تجيش ناحيته ابعد ولا تقربوا مال اليتيم امال اللي بيضحك على اخته الصغيره واخواته اللي كل ورثهم والكلام ده كله الله يعينه على قبره ان لم يتب ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ أشده وخلاص يمكن أنت تعمل لعبة كده ولا تقول له تعالى يا عبد الرحمن وهنتاجر أنا وأختك حبيبة أنا وأختك حبيبة نحط فلوسكم وأتاجر لكم بيها بتلعب الشرع يقول لك خلي بالك لو تكون بتلعب أي تحايل على المال وتخلطه بمالك عشان يتبدد براحتك أنت حر ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا فالشرع يحذرك بل يرعبك ده دي ده يتيم صغير رضيع طب لو كانت بنت كبيرة في السن عندها 19 سنة أهلها ادوها لك واستأمنوك عليها وأقول لك دي زوجتك اتقي الله فيها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اتقوا الله في النساء أنت فاكر إن ده هي... الموضوع ده هيعدي؟ والله ما هيعدي إذا كان ده زوجك وربنا سبحانه وتعالى قال لك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك انتبهي حسن العشرة والطاعة ليه بالمعروف الكلام ده هتعملوا فيه ايه خلي بالكوا اذا كان اليتيم الدقة دي كلها امال الكبار اللي هيحصل لهم فيحذر ربنا من استغلال صغر السن اليتيم فانت تبدا ايه الولد ده عما يكبر هياخد مني فلوس بقى ويبدا ايه صدره يلمع ويقول لك فين يا عمي الفلوس فين يا جاري الفلوس فين كذا لا يجي الشرع يقول لك ولا تاكلوها اسرافا قاعد امال تصرف جامد وايه وتصرف وتبذر او بدارا ان يكبروا عشان تلحق تخلص قبل ما يكبروا ويقولوا يطلبوا حقوقهم ربنا يتوعدك ان الذين ياكلون اموال اليتيم اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم أنت بتاكل آه أنت شايف إن أنت بتاكل وجبة بروست بس في الحقيقة هي مش بروست أمال هي إيه نار وسيصلون سعيرا ده أنت هتحل بالسعير هتحل بالسعير والله العظيم أنت ليك إنك تفخر ليك إنك تفخر إن ده دين بيحفظك وأنت لسه رضيع يتيم لسه صغير طبعا ده في حاجات كتير قوي في الموضوع اليتيم يا جماعه احنا مشكلتنا في اليتيم ده بنهتم بنتعامل معاه ازاي اليتيم ويوم اليتيم وشنطه لليتيم وبطانيه لليتيم لا يا نجم الموضوع اعمق من كده بكتير انت تعرف لو في ولد واحد قتل راجل والراجل ده عنده ولد رضيع والولد ده عنده الراجل ده عنده ولد رضيع الشرع يقول ايه الولد ده بقى يتيم صح اه الشرع يجيب اللي قتل اللي قتل القاتل ويروح سجنه ويقول له ايه انت هتدنك مسجون حتى يبلغ صغار هذا الرجل كلهم يبلغوا ليه لغايه ما الولد يبلغ نقول له ده قتل ابوك عاوز قصاص ولا عفو ولا الديه ده امتى نعمل الحركه دي لو هو معاه عنده ثلاث اخوات كلهم بلغوا بس هو لسه صغير عنده أربع سنين الشرع يسألهم انتوا التلاتة عاوزين ايه قالوا القصاص ليهم أخ صغير نستنى عقبال ما يكبر ليه عشان لو قال العفو أو الدية انتفى القصاص لأن القصاص مش هيتجزأ فشوف رأيك إن الشرع ممكن ممكن الأمة الإسلام كله الدولة دولة الخلافة واقفة 14 سنة ليه؟ مستنية ست الكل وسيد الكل يبلغ ليك رأي مستنيين ناخد رأيك طب ما تاخدوا رأيي دلوقتي لا يضحك عليك رأيك صغير فائد نضج معين انت عما تكبر اه نقول لك الراجل ده قتل ابوك واخواتك التلاتة عاوزين القصاص انت ليك القصاص وليك العفو وليك العفو ب... ب... وتاخد... العفو مطلقا او تاخد الدية فالولد يقول القصاص يبقى ايه يتقتل الولد قال الدية يبقى الدية الولد قال العفو يبقى هو في حقه ياخد العفو نشوف اخواته بقى نقول لهم لا العفو ولا الدية دين بيحفظ لك رأيك بال 13 سنة و 14 سنة تتخيل عشان كده يا جماعة يوم القيامة ده يوم يوم مرعب ويوم فيه ملفات بتتفتح يعني انت تستشعر ان ممكن يبقى ليك حقوق قد ايه وانت ما كنتش عارفها اه ليه بقى هو ده والله يعلم وانت لا تعلم وانتم لا تعلمون فشوف المعنى والعمق حث على الانفاق عليه وامتدح ده امتدح مين امتدح الأقوام اللي يؤثروا اليتيم على أنفسهم ابتغاء وجه الله كان معاك وجبة كده وقلت لا نديها لليتيم ربنا يمدحك ويطعمون الطعام على حبه حب الله وحب الطعام مسكينا ويتيما ويتيما أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ينفق على اليتيم فياخد أجرين لأنه قريبه فصلة رحم ويتيم هياخد الاجرين فربنا يثني عليه وقت المجاعه راح يدى عشان كده ده من البر العالي ده من البر العالي ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى حبه ذوي القربى واليتامى والتاني بيبقى متضايق عما بيعزم اهله وبيعزم قرايبه يا عم حبه ذوي القربى على حبه ذوي القربى ما تفوق بقى ما تفوق بقى وسيبك من البخل اللي انت فيه ومسميه حرص وسميه نباهة والله ما شطارة الشطارة انك تلاقي قبرك منور بكرمك انك الشطارة انك تلاقي صحيفتك ازدادت جمالا لأنك أكرمت الضيف ولما أباح الله سبحانه وتعالى للولي اللي بيتولى أمر اليتيم بس راجل فقير طب هي ما انا قاعد شغال على مال اليتيم الولد ده وارث قطعتين ارض فدان في مش عارف فين وبنزرعها وبتاع فانا اللي بسعى له طب اخد من فلوسه ولا لا؟ الشرع يقول لك انت فقير؟ اه يقول لك خد بس خلي بالك ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف مش كل يوم طالع على البرنس وطالع مش عارف على فين ومطعم ايه وبتاع والمنوفي وجاي وبتاع والكلام ده كله وهنذبح جزور انت يا حاج اللي بتذبح جزور يقول لك ربنا قال فليأكل ما قال لك بالمعروف بما يتعارف عليه العرف انت بتتغدى بطبق كشري من التحرير كمل كشري التحرير ما تجيش عند الفقير تروح ايه زي الجماعه اللي بيبقوا شغالين في دار قران ولا مؤسسه مش عارف اطفال ولا امراض ولا مستوصف صحي ولا حاجه من الحاجات اللي هي الخيريه ديت قاعد بيغرف ومش عارف مطبخ اسمه خير وبيغرف وبنك طعام ويغرف لا خلي بالك ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف طب لو أنا غني اشتغل اشتغل واستعف بقى مش لازم تاخد يعني تنظرش لمال اليتيم يا عم انت ربنا اغناك من فضله ومن كان غنينا غنيا فليستعفف فليستعفف اطلب العفه وحاول تدوس على نفسك لان الشيطان هيغريك سبحان الله عشان كده دور الولي ان يحافظ على المال وينميه ويبقى يحافظ على صيانته دون استغلال أو إنفاق فيما لا يلزم ولا يعود على اليتيم بالنفع بدون ما صوتك بدون ما حد ياخد باله ومحدش يسمع صوتنا ما تجيش تقول لي ده في فرصة ذهبية وأنا هتجله بالفلوس ديت ومش عارف يطلع إيه هي ذهبية لي ولا ليك لو ليكوا انتوا الاتنين نشوف مين اللي ليه أعلى هنتاجر بالهون بمال الهون لو بماله هو لا ليه قال لك عشان انت مش هتنفقه الا فيما يعود على اليتيم بالنفع اولا طب اليتيم بلغ سن التكليف نعمل ايه ربنا امر وليه ان يختبر الاهليه بتاعته في التصرف نختبره نديله تصرف كده ونبدا نديله فلوس ونبدأ ندربه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح بلغ سن البلوغ فإن آنستم منها منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم يا سلام فلو لقيت في صلاح في الدين وحفظ للمال اديله الفلوس الله يفتح عليك يا شيخ انا بقى مش عاوز ادي بقى ايه البنت مي دي وعبد الرحمن الفلوس لانهم لسه صغيرين لغايه امتى يا حاج عندهم 32 سنه يا حاج لغايه امتى ده احيانا مبرر انك ادانك ماسك في الفلوس طب يا حاج خلاص انت صادق وان هم ايه غير مؤهلين ممكن تدي الفلوس اللي معاك لحد تاني من الامناء يتابع البنات دول والاولاد دول في مصاريفهم ويكفيهم لا وانا ايه يعني مش بتثق فيا ولا ايه يا شيخ هو الصراحه انا مش انت بثق فيك من بعد اللي اللف والدوران ده سبحان الله فهو مامور ان يديهم المال ومش بس كده والاشهاد والاشهاد اه لازم نجيب شهود ويشوفوا الدفاتر ويفتحوا الملفات تعالى انت يوم ما والده مات كان ليه كذا انت خدت النصيب ده عملت ايه فيه انا عملت واحد اتنين تلاته اربعه معاك فواتير بكده انتوا بتشككوا فيا حسبي الله ونعم الوكيل يا عم اهدى يا عم انا بسالك بوضوح معاك فواتير بكده معاك الح... ما انت انا جاي أش... عشان اشوف القصه ديت ونحاسبك هو عشان الولد ده فالشرع يقول للمجتمع كله يقف انتباه ويحافظ عليه ليه اوعى تتعامل مع النصوص ديت ان دي نصوص بتكلم اليتيم لا مش هو ده هدفي في اللقاء أنا مش جاي أتكلم على اليتيم أنا جاي أتكلم على لطف الله باليتيم أنا جاي أكلمكم على ألطاف التشريع لا أتكلم على اليتيم مش ك... مش مش موضوع اليتيم النهارده والا لو اليتيم انا اجيب لكم نصوص ال... السنه بقى والكلام ده نقعد فيه فعلا نقعد فيه يوميا ندي ساعتين بدون مبالغه نتكلم في الموضوع ده لكن احنا جايين نقول لك قد ايه لطف الله الذي يدهشك ويجعلك في تمام الحياء مع كل ده وبعد كل الأحكام دي اللي ربنا يقولها والتوجيهات اللي نازلة من السماء المحددة والصريحة دي يجي التعقيب بإيه؟ خلصت كل حاجة؟ آه الموضوع مش هيعدي الموضوع مش هيعدي جاء التعقيب بقوله وكفى بالله حسيبا انت شهدت الناس وعرفت تستف الورق وعرفت تظبط الدنيا اه لا في حساب في الاخره لسه ما اتفتحش في حساب جاي لو قصرت او خنت او دلست تعالى واخدين بالكم وايه كمان كتاب الله لا يكفي يكتفي بالانذار ده بل يزيد عليه انذار يعني يذبح يقول لك ايه خلي بالك على عيالك يلا ضيعت مال اليتيم خلي بالك على الذرية بتاعتك يا اللي دمرت اليتيم عما تموت وتترك الذرية بتاعتك في إيد غير أمينة هتعرضها للاستغلال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليه اتقوا الله وتعدلوا فليتقوا الله فالوصية بإنزال هؤلاء اليتامى منزلة الأبناء حط نفسك حط ولادك مكانهم هيتكلوا اتقي الله مع اليتيم عشان ربنا يكرمك بمن يتقي الله مع أولادك ده كان يعني لقطة من لقطات الشرع يعني مش عاوز أعدي وأروح لحاجة تانية يعني طالما في وقت خلوني أبص معاكم بصة في أول صفحة سورة النساء افتحوا كده أول صفحة سورة النساء وربنا بيقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم يا سلام لا يا جماعة سورة النساء بدايتها حقوق المالية للطفل الحقوق المالية بتاعة الطفل كتير منكم يجي يقول لي سورة النساء دي صعبة سورة النساء طويلة بس شوف الجمال ان من بدايتها بتقول لك ايه شوف ربنا بيمتن عليكم ان انتوا جيتوا من نفس واحدة وجي منها زوجها وجات الذرية الذرية اه بمناسبة الذرية الحقوق المالية بقى نتكلم في الذرية أطفال اليتامى فهتلاقي حوالي يمكن 14 13 حق في الصورة ليهم هم إيه ده أنت لسه ما عدتش الوجه الأولاني وكله ده نازل يرف عليك الشرع يقول لك يجب إنك تدفع أموال اليتامى لأصحابها في الوقت الشرعي بتاعها وربنا يقول لك إيه وآتوا اليتامى أموالهم بيخاطب مين؟ بيخاطب كل الأولياء بيخاطب الدول بيخاطب المسلمين بيخاطب المجتمعات إنك لازم تكون عندك مسؤولية في حراسة أموال اليتامى والإيتاء إعطاء مع تهيئة المعطي على الوجه الأمثل عشان ياخد الحاجة كلمة أموالهم دي عشان تذكرك خلي بالك هي مش مالك اوعى تكون فاكر يعني انك قاعد تعدل اللي او لا يا حبيبي ده مش مالك اصلا فمالكش منا فيه فالمقام مقام تشريع وشوفوا الجمال وابتلوا اليتامى يعني كأن الآية بتقول لنا إيه في جمال العطف ده واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وآتوا اليتامى أموالهم أي فإن ذلك من التقوى واتقوا الله وابتلوا فالعطف ده كانه بيقول لك ان إيتاء انك تديهم اموالهم دي من تقواك ليه لان اليتم اليتم ده اليتم هو الانفراد بقي منفردا ولكن لم ينفرد عن الوحي فكلما كلما ذهب الدعم البشري والدعم الحسي امتد الدعم المعنوي لك كل عما تلاقي الدعم اللي حواليك بيقل يجي الشرع يقوي الدعم ده من طريق تاني شوفوا كمثال الزوجة دلوقتي الزوجة كانت في بيت والدها ولاقية دعم اخواتها وباباها ومامتها وعمتها وبتاع هتروح تتجوز بنت هتروح تتزوج دلوقتي فقدت نوع من الدعم يجي الشرع بشلال من التحذير للزوج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله وتلاقيه كل دول بيقولوا خلي بالك والدعم وان كان قل بس بنقول لك انتبه لان في دور عليك قوي جدا طيب مات الزوج مات الزوج البنت بقت ايه او طلق الزوج يجي الشرع على طول دعم مكثف للمطلقه دي بل في صوره الطلاق شلال من الدعم شلالات من الدعم بنت طلقت في مجتمع جاهلي ده هيحصل ايه؟ تلاقي المخارج كلها جايه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كل ده شلالات من التطمين والدعم لان مش لاقي حد معاها ويجي الشرع يسيبك لا يقول له تعالى ليها متعه اديها متعه ليها نفقه ليها نفقه لو هتربي لك اولادك حاضنه يلا بسرعه اتحرك سكنها شهور العده عليك دعمها الشرع ما يسيبكش هترضى نديها طب هي مش قادرة ونفسيا وفاصلة نشوف حد يرضع لو اختلفتم انتوا على الرضاعة نشوف مين اللي يعمل الموضوع كده انتهى لا مش انتهى ويقول لك ولا تنسى والفضل بينك وكده انتهى لا مش انتهى الفلوس دي خلصت ومش مكملة يجي الشرع يقول تعالوا يا رجالة تعالوا يا عصبة عصبة الفتاة ديت فين الأب فين الأخ فين الولد الكبير مش موجودين فين العم فين ولاد العم فين مش عارف ايه كله يقف مع دي ليه فقدت جزء من الدعم ده دنا كلما فقدت جزء من الدعم اولد لك الوحي دعائم تترى لكن طول ما انت مشغول بمن يعترض على الوحي وبالتابع الذي في قلبه شك وريبه ويكره بعض ما انزل الله كيف تستمتع بهذا كيف تستمتع بهذا هذا دين وهذه التشريعات لمن يستمتعون ويجلسون في الحدائق ذات البهجة أما اللي قاعدين ناحية الترع وقاعدين عند مصارف الايه الصرف الصحي طب ما هيدانه متضايق فشوفوا الوحي بيخاطبنا بيقول ايه سبحان الله وتلاقي وآتوا اليتامى فيها معنى تاني فيها معنى تاني جميل الحق التاني يبقى أول حاجة دول أموالهم ومن التقوى طب الحق التاني يقول لك إيه هو الولد ده والده مات النهاردة مما قل منه أو كثر تعالى نحسبها وآتوا اليتامى أموالهم يعني توريث الصغير من أول يوم طيب الجويرية الرضيعة ديت وأخوها أسيد ليهم إيه؟ يا عم ده لسه صغيرين اه يتحسب من دلوقتي وآتوا نطلع كده عينوا الحقوق دلوقتي اه هو هياخدها عند البلوغ وإناث الرشد لكن من دلوقتي نعينها يا عم عما يكبر لا الآن وآتوا الآن واخدين بالكم ده معنى مهم جدا حتة بقى ان مفيش حد بيطبق الشرع اولا المعلومة دي خطأ ماشي اللي بيطبقوا الشرع بفضل الله أم أمة محمد كالمطر مليانة الخير موجود بفضل الله اه بس في ناس كتير ما بتطبقش اه في ناس ما بتطبقش بس عدم التطبيق لا يشوش على التطبيق يعني حضرتك دلوقتي بتقولي ايه يا شباب انا عملت لكم النهارده الغدا وتعالوا عشان تاكلوا فبنتك جت تاكل وابنك ما رضيش ياكل بعد كده ابنك مرض وراح المستشفى وتعب وبطنه وجعاه قاعد يقول ايه حسبي الله ونعم الوكيل في امي اللي مش مهتمه بيا وما بتعمليش الاكل لا هو حضرتك ما جيتش تاكل هو الاكل موجود ومعمول والناس كلها جت اكلت فكون انك الناس ما جاتش ما بتطبقش ما بتستم مش بتسمع وتطيع لا تقبل ده ليس لضعف الطعام ولا ان في مشكله في الاكل خلاص ما, ما ينفعش بقى تطلع بالليل تبص على صفحتك تلاقي في واحد بيتكلم على والدتك ونوع المحشي اللي هي بتعمله ويتريق عليه وانت تبدا قلبك يميل وتلاقي ان في وعاوز تدي لايكات لا هو انت انت عملت مشكله واخدين بالكم فربنا سبحانه وتعالى يقول لنا الحق ده حقه وايه كمان من الحقوق في واتوا اليتامى اموالهم وآتوا اليتامى الآية بتقول لنا يجب على الجهات المختلفة في المجتمع إنها تحمي مال اليتيم من الأيدي الخاطفة كل الهيئات تحفظ أموال اليتامى احفظوها وعشان عشان آتوا اليتامى يبقى لازم نحفظها سبحان الله عشان كده المفسرون قالوا إيه يراد بإيتائهم أموالهم ألا يطمع فيها الأولياء والأوصياء وولاة السوء ويكف عنها أيديهم الخاطفة يبعدوا سبحان الله آتوا اليتامى رغم إن هم لسه في مرحلة اليتم ربنا بيقول إيه أن آتوا اليتامى أموالهم ده يلزم منه إنك هتنفق عليه تكريما وتأديبا وتعليما وتزكية وتربية وهيدخل فيها الحاجات الأساسية من المطعم والمشرب عشان كده ربنا يقول إيه اليتامى أموالهم يبقى أموالهم ولا مش أموالهم آه حقيقة لا مجازا ده مالهم ده مالهم يا حبيبي مش بتاعك طيب الآية الجميلة الآية من المعاني الجميلة طب لو كانت أموالهم مجازا طب لو اليتيم فقير ومش معاه يقول لك اديله من أموالهم يعني هي أصلا مالك حقيقة حقيقة مالك أنت لكن مجازا ماله ليه؟ لأن ليه حق فيها لأنك أنت مستخلف على المال ده فاهمين؟ فاهمين زي الزكاة كده الزكاة ده حق الفقير مجازا وإن كان هو معك حقيقة فربنا يقول لك وآتوا اليتامى أموالهم إما المال اللي هو خده فعلا حقيقة ده بتاعه تهتم بيه وإما المال ده هو مش معاه أنت تصرف عليه هو ليه حق في مالك كل يتيم على وجه الأرض ليه حق في مال المسلمين إن كان فقيرا ليه حق مين اللي اداله الحق ده من كتب عليه اليتم كتب له هذا الحق المعنى ده مهم من الحقوق ان الاسلام بيقول لك كل ده في الصفحه الاولى من سوره النساء برجعوا بقى تدارسوها ان يحرم ان يحرم التعامل مع مال اليتيم بالتطفيف ان ان الوصي على مال اليتيم ياخد ايه طيب المال ياخد الارض اللي على البحر البحري ياخد الايه الواجهه ياخد الشقه اللي على الايه اللي واخده ناصيه فربنا يقول له ايه ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب دي ماده دستوريه دي مادة أساسية اوعى تيجي الناحية دي إنك تخلي اليتيم الرديء ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب اوعى تتحاسب حساب تقيل استشعر يوم القيامة تيجي كده قدام الناس كلها والنبي واقف صلى الله عليه وسلم اللي كان يتيم وبعدين يفاجأ تفاجأ إنك بتتحاسب وبتفتح ملف من ملفاتك إنك ظالم لليتيم فلان ابن فلان هلم تعالى انت عندك مشاكل ايه بتحول للتحقيق ايه التحقيق تحول للحساب هيا الحسيب يحاسبك على ظلمك لليتامى انا انا ظلمت اليتيم اه تعالى ابن اختك لما كان يتيم عملت معاه ايه اقسم بالله ده انا كنت بجيب له وبجيب له اه بتجيب بدماغك حسبة الشرع غير حسبة الدماغ مع الشرع قال لك انه نص في المية انت معاك 40 مليون اقسم على 40 وتديني المليون جنيه ده الشرع اللي قال لك انت لما بتطلع 100000 تقول لي اقسم بالله بطلع فلوس موت اديتهم 100000 يا شيخ لا حبيبي انت عليك مليون هو 100000 ده عند الناس بيقولوا ما شاء الله عليك لكن الوحي السعير منتظرة هل من مزيد النار قاعدة تقول هل من مزيد في مكان فاضي هنا نسأل الله العفو والعافية الشرع يسيبك في الصفحة دي تسيبك لا ألطاف شلال من اللطف شلالات يقول لك يجب التعامل المقسط مع اليتامى عدل ولو اقتضى ذلك وجود أكثر من زوجة شوف بقى الجمال طبعا شوفوا النساء هيسيبوا ألطاف الله في الموضوع ويدنهم يتكلموا على حاجات تانية خالص ليه بسبب ايه برضه الناس اللي قاعدة ناحية الصرف الصحي وسايبة ناحية الحديقة ذات البهجة الله سبحانه وتعالى يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يا سلام على الآية وجمال الآية شوفوا يا جماعة الآية دي الآية دي لعلها تكون من الفتن التي يدخل نساء النار ويدخل رجال الجنة ويدخل رجال النار ويدخل نساء الجنه الآية دي كده الآية دي سبحان الله في ناس يتعاملوا معها, معاها تعامل يدخلهم الجنة وفي ناس يتعاملوا معاها تعامل يدخلهم النار واحد واخد الآية دي وكل يوم واخدها زي الصياط والكرباج يكربج بيه اللي في البيت يأتي يوم القيامة يتحاسب حساب كان يؤذي إماء الله بكلام الله في غير موضعه حاسب هو ربنا اداك الآية دي عشان تتخذها هزوة وتلعب بيها والتانية تاخد الآية دي ودناها تلعب فيه وتأولها وودت ودت لو كانت تحكها من تحكها من المصحف وما تكونش موجودة تأتي يوم القيامة وتحاسب لماذا كان في قلبك كره لما أنزلنا والحقيقة الحقيقة إن كتير من النساء هم كارهين بعض الممارسات مش كارهين الآية بل مستمتعين بيها لو فهموها صح فعشان كده مشكلتهم إن هم بيسمعوا من غيرهم وينظروا للوحي من خلال أعين غيرهم الآية دي فيها معاني تجعلك تنكسر وتستحي من اللطيف الحكيم سبحانه وتعالى هقول بعضها مش كلها عشان مش ده الوقت أنا مش جايبكم النهاردة عشان أكلمكم على الايه الموضوع ده وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أنا يا جماعة تخيلوا دلوقتي إن أنت واحد من الصحابة أنت واحد من المسلمين الأوائل خلاص واعد في أمان الله وتنزل عليك الصورة صورة النساء وفي صور قبل كده بتقول لك إيه خلي بالك من اليتيم واليتيم وماله وابتلوا واليتامى ولا تتبدلوا وإياك تاكل ماله لمالك وده حوبا كبيرة وليلتك ما فأنت مرة اترعبت حوبا كبيرة يعني ظلم عالي جدا الحب بالضم الحاء أو فتحها ارتكاب ما يتودع منه مما يؤدي إلى الإثم ده لا أنا مش داخل في الليلة دي فتترعب فكم من ضمن الرعب ركزوا كان من ضمن الرعب أنا راح أتجوز أنا رايح أتزوج عاوز أتزوج أنا كواحد من الصحابة ألاقي بنت يتيمة لا يا عم أنا مش رايح أروح ليه أصل أجي أقول مهرها طب افرض أنا قللت في المهر ع- عشان البنت دي يتيمة لا أقسم بالله ما أنا متجوز يتيمة فبدأوا يخافوا فربنا قال لهم إيه وإن خفتم لو رايح تتجوز أخت والبنت دي يتيمة وخايف تلخبط الدنيا أصل ملهاش بقى دعم ملهاش الأب فتضحك عليهم آه تاخد جزء من فلوسها تلعب اللعبة دي لا الشرع يقول لك سيب الأيتام يلا توكل على الله روح اتجوز عندك ربنا مش هرع لك بدل الواحدة اتنين وتلاتة وأربعة عشان كده السيدة عائشة بتقول لنا إيه هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب الإنسان في جمالها ومالها ويريد أن يتزوج يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن النكا- نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بالنكاح من سواهن من النساء فده من ضمن المعاني خلاص شوفوا ال- اللي بيسألني سؤال هجاوب بصوا بصوا يا جماعة لا تسألوني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوني في اسئله كده هتكون عليكي اللي بتقول طب هو مش قادر على يتيمه قادر على التعدد اولا مش الايه ما بتقولش كده هو مش قادر على اليتيمه عشان ما يظلمهاش فالشرع بيقول له ايه سيبك من اليتيمه يلا توكل على روح حتى ثلاثه وهزيدك من ايه يعني من الشهر بيتا عشان ما تسالوش الاسئله دي التانية خلاص الشرع بيقول له ايه ما طاب لك بدون اي شرط يا سيدي مش عشان زوجتك تعباك ولا حاجه ما طاب إيه اللي يطوب لك خلاص مش انتوا هتفركوا في الورد خدوا الورد كله بقى فده آه، معنى من المعاني اللي تفهمها في الآية من المعاني المهمة جدا في موضوع اللطيف أنا خفت اللي أنا هقعد هعدل على النساء مش هقدر آه، ما أقدرش أعدل معاهم قصدي أعدل مع اليتامى أعمل إيه الشرع يقول لي إيه إن خفتم ألا تقسطوا في رعاية اليتامى لأن إنك متجوز زوجة واحدة بس مش هتقدر تساعدك في رعاية اليتيم فانكح معها من النساء مثنى وثلاثة ورو- روح يا عم اتجوز ما أنت عندك بس عشان يساعدوك في رعاية اليتيمة شفتوا الآية مليانة شلال من الخير إزاي وإحنا حابسينها في الخناقة واخدين بالكم الآية بتتكلم على لطف وبتتكلم على يتيم وبتتكلم الحقه ونعمل كذا ونعمل كذا بتتكلم في حاجة موضوع تاني خالص وفي ناس واخداها نرفع السيوف لبعض والكلام ده كله لا أنا زوجتي مش عاوزة تشارك مع في موضوع اليتامى ما متضايقة صحتها مش قادرة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى لأن زوجاتكم يأبين ذلك حرصا على مصلحتهن الخاصة احترم رضا زوجتك احترمها ما تضغطش عليها مش بالعافيه تقول لها هتيجي هتشتغلي معايا في الايتام دول اولاد قرايبي ولا اولاد اختي ولا اللي انا واصي عليهم مش بالعافيه فانكحوا ما طاب لكم معهن او غيرهن فانه يحل لكم ذلك مثنى وثلاث وربع كان الشرع الايه دي نازله تحل مشكله انت خايف تقسط وانت رايح تتزوج انت هتتجوز فخايف مع انك ت- مش هتكون عدل معاها او هتيجي عليها ابعد عنها ليه؟ لأن اليتيمة ديت في ربنا قال ولا تقربوا فهم خايفين يقربوا من بعيد يمكن المهر بتاعها ثلاثة أوقية من الذهب أنا رحت قايل اتنين ونص وأنا كده ظلمتها بس هي اللي رضيت آه فعشان الأسئلة الكتير دي يقول لك خلاص خلاص ابعد عنها روح شوف ايه سكة تانية والآية بتقول لنا برضو معنى آخر وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى لأن اليتامى لا يمكن صلاحهم إلا بالزواج من أمهاتهم الأرامل فانكحوا لأجل هذه المهمة الإنسانية الشرعية من النساء مثنى وثلاث ورباع شفتوا الشرع عامل ازاي مش تتخانقوا بقى زي اللي كان في واحدة في يوم من الأيام قعدت تتخانق هي وزوجها وبعدين اتصلوا بيا قالوا لي احنا دلوقتي قاعدين متخانقين مراتي بتقول لي الآية ديت أصلا ملهاش علاقة بيك ده الآية دي في اليتامى فاللي أنت عاوز تتجوز تتجوز إيه اليتامى بس فقلت لها يعني يا طنط نجوزه اتنين وتلاتة وأربعة بس تكون بنت يتيمة قالت لي إيه اللي أنت بتقوله ده قلت لها لا أنا بقول اللي أنا فاهمه من حضرتك قالت لي أيوه أنا كنت فاهمة كده بس مش معنى كده اللي أنا اللي إحنا هنجوزه يعني أنت هتأولي الآية ونيجي نطبقها تعترضي فمن الاول نفهم صح طبعا انا كنت بألزمها بس عشان تفوق معانا يعني فشوفوا يا جماعه الايات دي وانت ماشي معاها ما تخليش الشيطان يشوش عليك ما تخليش الشيطان يشوش عليك دي عامله زي ايه في يوم من الايام واحد بيقرا قول الله سبحانه وتعالى مثلا عسى ربكم ان يرحمكم او بيقرا في قول الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن فوالده كان داخل فكان قايل له على حاجه لقاه ما بيعملهاش فهو بيقرا وعباد الرحمن راح والده ضربه بالقلم زمان وهو عنده 14 15 سنه فكل عم يجي يقرا يجي عند وعباد الرحمن يفتكر الالم فيبدا رابط الايه دي بالالم رغم ان الايه شهد محلى شهد حلو المذاق الايه قاعده تتكلم على معنى في غايه النفاسه والرقي الاعلام وال- وبعض الممارسات خل... خلى الكتير يتعامل مع الايه دي بالطريقه دي وهو لما يجي على الايه دي يحس بالايه بالازمات دي رغم ان الايه سبحان الله تخليك تبكي حياء تقول يا لك من لطيف سبحان الله فالحق العاشر طبعا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتيما كان يتيم صح اه عشان كده اللي بيقول لك طب بعد البلوغ اسمه يتيم ولا مش يتيم هتعرفه دلوقتي يبقى ده من ضمن الحقوق يجب المحافظه على مال اليتيم الشرع يقول لك يجب المحافظه على مال اليتيم ولذلك ال- لابد ان تتعاون قوى المجتمع كلها اللي من ضمنهم مين يا جماعة الخير اللي هينجح الحاجة دي؟ النساء لأن النساء هم اللي هيهتموا والولد الطفل الصغير ده ولا البنت محتاجة نساء عشان كده راحت جاية آية- آية تتكلم على النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ده أحد لطائف السياق إيه دخل الكلام عن النساء وإحنا بنتكلم على اليتيم ما هو الآية دي بتعمل تشريع عالمي فبتقول بالمناسبة بقى عشان تظبطوا الدنيا موضوع النساء لازم يتعدل خلاص لازم النساء تاخد حقها كامل والنساء ياخدوا مساحة عشان يدوك واوعى تكون فاكر ان الكلام المدهش ده والشلال ده يخليك انك تدي المال للسفيه بحجة ان هو يتيم ولد صغير ومش فاهم لا برضه السفيه مش تديله المال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ليه؟ لكن ارزقوه واكسوه واديهم ايه؟ واديله القول المعروف. فادخل الكلام على حقوق عن حقوق النساء قبل اتمام حقوق اليتامى لاهميه العمل النسائي في القيام بحقوق اليتامى. وللاثر البالغ في تربيه اليتيم وتاهيل اليتيم. واخدين بالكم؟ من الحقوق الشرع يقول لك ايه اهل لليتيم انت قاعد ليه وابتلوا اليتامى طب يا رب ما احنا قلنا فوق واتوا اليتامى اموالهم لا هنا اختبر اليتيم بقى واهله ما احنا مش واخدين اليتيم كده بنتاجر في فلوسه لا احنا بنؤهله للحياه فقاعدين نأهله نأهله للتصرف الراشد لما يكبر ونختبره مرة بعد مرة نيجي الولد الصغير نديله مثلا ايه بقى عنده عشر سنين نديله مصروف اسبوع او مصروف يوم بيوم الاول نقول له خد ال 100 جنيه دي روح هات لنا طلبات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وشوف اللي باقي وبتاع وتحاول تدربه طب البنت تديها مصروف اسبوع وتقول لها شوفي كده اداره البيت وهتعملي ايه وهتجيبي خضار بقد ايه وتعملي ايه تدرب تدرب وابتلوا وابتلوا اليتامى اختبروهم اهلوهم نمات دوره مكثفه نموذج لتاهيل دوره سبحان عشان يتربى على الاستعداد الذاتي لما الفلوس تجيله الصادق الصادق اللي بيتعامل مع مال اليتيم بيبدا يدربهم بدري ويجهزهم ليه عشان يشيل الحمل ده من عليه ده حمل قوي جدا مش هينفع ده نسايبه فيجي الحق يقول له ايه يجب ان تدفع الاموال اليهم اول ما يكتملوا التاهيل سبحان الله وليس قبل ذلك حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالكم لا أموالهم بس أنا اللي تعبت فيها وأنا اللي بتاع وأنا اللي شطبت وأنا اللي عملت شطبت من فلوسك ما أنت خدت أجرك فالتأهيل ده يكون إيه من خلال قدرة جسدية التأهيل ده نك- حتى إذا بلغوا النكاح شرط التأهيل ونديله فلوس بلغ النكاح القدرة الجسدية اللي هو بلوغ النكاح بقى وده بيختلف من شخص لشخص ومن منطقة لمنطقة وشرط القدرة العقلية وإن علامتها إناث الرشد في التعامل المالي في الخلق فإن آنستم منهم رشدا والرشد هنا نكرة ليه؟ يقول لك رشد في العقل رشد في الخلق ما هو ممكن يكون عاقل بس بيشرب عاقل بس مضيع فلوسه في الايه؟ في ال- في الازمات فهنا لا رشد عقلي ورشد خلقي الخطاب ده للحكومة الخطاب ده للأمة الخطاب ده للمجتمع الخطاب ده للأولياء دربوا اليتيم على البيع على الشراء قبل ما يوصل البلوغ لأن الأوامر دي بتدل على مقدار الحيوية والنماء اللي القرآن بيتمناها في مجتمع الصغار ده إن يطلعوا مؤهلين لإدارة الأمة وإياك تحتال يحرم الاحتيال اللي يؤدي لأكل أموالهم بالباطل ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا انك تضم ماله لمالك لا او تحط مالهم في بيت مال المسلمين ومش عارف ايه وتلخبطهم بموال المجتمع لا اسرافا احذروا انكم تاكلوها بسبب الاسراف في النفقه او تبتدر اياديكم باكلها قبل ان يكبر الايتام فيمنعكم من التصرف اوعى من الهاجس النفسي ده اللي الشيطان قاعد ي- يخوفك منه فمن حق اليتيم الحق اللي بعد كده بقى معرفش ال 14 وال 15 انك تتم رعايته وانك تتعامل معاه بورع في ماله مش عشان انت اشتغلت تاخد بمزاجك لا الوصي ليه حالتين اما يكون غني واما يكون فقير طب لو غني ينبغي ان يستعف يستعفف يا سيدي اطلب العفه وهي اتزان التزام حاول تبعد ما تاخدش حاجه اعملها لله طب لو انا فقير كل بالمعروف المتعارف عليه حسب الزمان والمكان والحاله طب انا فقير وربنا أغناني بعد فترة يو- القرطبي الطبري يقول لنا إيه له أن يستقرض منه عند الحاجة كما يستقرض له وله أن يؤاجر نفسه لليتيم بأجرة معلومة إذا كان اليتيم محتاجا إلى ذلك يا سلام يعني إيه كأنك تاخد منه قرض ترده كل ده وانت بتسمع سورة النساء آه حق اليتيم بعد كده ان يتم الاشهاد على دفع المال عليه طب ليه ربنا سماه اليتيم واحنا بنديله الفلوس رغم ان هو بلغ ما هو بلغ يا رب ليه اسمه يتيم عشان يذكرك ان الولد ده بلغ وانت بتديله الرشد بيقولك مش اديله فلوسه لا ادي اليتيم بيذكرك ان هو كان يتيم فما تضيعش حقه اديله تماما بعد ما ياخد كل حاجته ويمشي في المجتمع بقى واحد عادي بقى خلاص بس بعد ما استلم كل شيء عشان الناس اللي بتسأل بتقول هو ازاي يتيم وبلغ لا على اعتبار ما كان لغاية ما يتمكن زي بالظبط كده احنا نقول عليك طفل خلاص لغاية ما يبقى تمكنت من حاجة تانية بنقول فبنقول ايه ادوا يا جماعة الراجل حقوقه فبس مش بنقول الراجل ادوا اليتيم ادوا الطفل اللي انتوا كنتوا أمناء على حاجته بيجي الشرع بقى يقول لك الإشهاد أشبه بإعلان احتفالي للأمانة احتفال للأمانة احتفال عام لتسليم المال اليتيم إليه بعد الاحتفال ده هيبقى إنسان عادي بقى ما عادش اسمه يتيم يعني مش في المجتمع مش اسمه اليتيم خلاص خد حاجته واستلم كان يتيما ثم انتهى اليتم فصار أهل للتصرف وبلغ الرشد اللائق أن يدير المال والحياة فيطمئن اليتيم ولا يتهم الوصي عشان الإشهاد تم خلصنا كل ده ومشينا صح القرآن يسيبنا لا يقول لك خلي بالك دي محكمة الدنيا لسه بقى في محكمة هناك وكفى بالله حسيبا لسه في حساب تاني تتحاسب لو عديت ونجحت تاخد المكافأة لو لخبطت وبهدلت تتحاسب تتحاسب على إحسانك وعلى إساءتك كل ده بس في بند من طرف خفي في صفحة واحدة عن اليتيم أمال لو تتبعت القرآن كله عرفتوا بقى اللطيف ألطاف التشريع وهأكد تاني أن اللقاء ده لا علاقة لي أو ما ليس الهدف المباشر أن أنا جاي أتكلم عن اليتيم أنا جاي أتكلم عن رب اليتيم لكي تحبوا هذا اللطيف الخبير إذا كان يفعل هذا مع ضعيف لا حول له ولا قوة وبيقول للمجتمع كله كله يتحرك عشان بند زي البند ده إذا كانت دي الليحة اللي خاصة باليتيم أمال أنا عم أكبر وأتجوز أمال ال- البنت دي عم تكبر وتتجوز وتفتح بيت أتتخيل أن هذا الرب سيشرع عليها ما يعكر عليها الحياة تيجي تكبري تتجوزي تقولي أنا اتظلمت أنا ليه الوحي عمل فيا كده يا لك من لئيمة يا لك من لئيمة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف معاتبا أهل اللؤم اللي يجوا بعد الكلام ده يمشوا ورا الشيطان لما يقول الله إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فاضطرد عشان ما رضيش يسجد لأبيك وأنت في صلبه فلأجل هذا المشهد طردناه تيجي أنت أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو فعلا يا لك من خسيس بئس للظالمين بدلا ده انت وحش قوي بقى بعد ما عمل كل ده وقال كل ده تيجي تقولي لما كبرتي وخدت الفلوس وخدت حياتك واتجوزتي وبقى عندك اولاد تقولي الشرع ظالمني بئس للظالمة بدلا يا لك من خبيثة سبحان الله لذلك في سورة النحل ربنا يقول ايه خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة يستحي أن يراها الناس فإذا هو خصيم مبين جاي خصمنا وجاي يعمل مناظرات معانا ولا مش مقتنع أنا ربكم الأعلى الآية اللي بعدها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون البهايم شغالة والبقر شغال وساكت وعارف وممتن للي خلقه وده خلقناه من نطفة وجاي خاصمنا فصورة النحل بتلسعك من البداية اصحى فوق ربنا يفوقنا ويغنمنا ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويجعل الوحي حياة قلوبنا ويحيي أرواحنا وعقولنا ويجعلنا وإياكم مفتخرين بهذا الدين وأسأل الله أن يسددنا وإياكم لكل شيء يحبه الله ويرضاه من الله علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام وجزاكم الله خيرا